السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال الحديث متصلا عن القلوب عن القلوب السائرة إلى الله عز وجل وعن منازل السائرين إلى الله عز وجل الإنسان إذا كان في سفر وكان معه سيارته هذه السيارة تحتاج إلى وقود فأثناء الإنسان وهو سائر في الطريق يمر على محطات للوقود فينزل فيها ويضع الوقود في سيارته حتى يعان على السير كذلك الطريق إلى الله عز وجل وأنت سائر إلى الله عز وجل لابد من محطات تتزود فيها بالوقود ولكن هذا الوقود هو للروح هذه المحطات كمحطات التوبة محطة المحاسبة محطة المحبة محطة الشكر محطة الخوف محطة الرجاء الإنابة وهكذا تكلمنا عن القلب المحب وتكلمنا لماذا يحب سبحانه وتعالى وكفى بالله حبيبا من الأشياء التي تعين المرء على أنه يحيا حياة طيبة أن يكون صاحب قلب مطيع لله عز وجل حاضر وتحت أمرك واللي تؤمر بيه وكلامك على العين والرأس ده احنا بنقوله لبعض والعشاق بيقولوه لبعض الواحد لو بيحب واحد يقول له كده يقول له بس انت تؤمر طب قول لي اي حاجة وانا اعملها لك نفسي اقدم لك اي شيء وتلاقي اللي كاتبين كتابهم تلاقيه ما شاء الله لا قوة الا بالله تلاقيه مهتم جدا بالشيء اللي هي بتحبه وبيتفنن في توصيل هذا الشيء إليها بل ربما البعض غفر الله للجميع ربما عق أمه ليرضي هذه الجديدة لأنه يمر بنشوة حب والمحب مطيع لمن أحب ده قانون في الحب ده قانون في الحب اتفق عليه كل العشاق سواء كان برا أو فاجرا سواء كان ملتزم سواء كان صالح أو طالح يقول لك في حد بيحب حد يبقى بيطيعه بيسمع كلامه ده أصل من الأصول ولكي يعني يزداد الأمر في القلب رسوخا وفي العقل قناعة أضرب لك مثالا كلنا تقريبا مررنا به أو نعرف من مر به تخيل إن في يوم من الأيام واحد داخل مكان مرموق سواء فندق مؤتمر جهة سيادية ما هو رايح يزور حد هناك فهو هو رايح لا إن الأمن على البوابة بيقول له أنت رايح فين؟ يقول له أنا داخل المؤتمر ده ويطلع له الهوية بتاعته بطاقته وتعرف عليه كل حاجة لكن قال له إيه للأسف ما ينفعش إنك تخش لأن الدعوة خاصة ومش لأي حد يدخل تحايل عليه مرة واثنين وثلاثة رفض يدخله فيعمل إيه؟ يروح مطلع الموبايل ويتصل بواحد ويقول له طب ممكن يتكلم علاء بيه فيقول له مين علاء بيه يقول له اتفضل بس هو كلمه يعني فيروح قايل له بقى ايوه السلام عليكم انا فلان الفلاني وده يدخل الموضوع يقول له يا عم ما تقول مش تقول ان انت من طرف الباشا ده الا الباشا طب الراجل ده دلوقتي دخل ودخل المؤتمر ودخل الفندق ودخل اللي كان عاوز يخش الراجل ده يا جماعه اتغير في ذاته شيء يعني مثلا تخن بقى جميل ازداد مالا ولا هو هو هو هو طب ايه اللي حصل والاحترام اللي نزل والسكينة والمودة والرحمة اللي ملأت قلب إيه؟ هذا الرجل اللي كان منعه جت منين كان ايه سببها كان ايه سببها الانتماء الانتساب ان هو طلع منتمي منتسب لواحد تاني فيقول له لا ده الا الباشا ده يكفي انك من طرف وكل شويه يعدي عليه تشرب حاجه لا والله ولا تشرب والله ما ينفع والله لازم تشرب سبحان الله ايه اللي حصل ما حصلش اي حاجه الا ان هو ايه اصبح فرع التعامل معاه اصبح فرع من التعامل مع ايه مع الكبير اما ان كان ده فصعلوق لا مال له لكن عشان طلع يعرف ده وطلع منتسب ليه بدا ياخد وضعه كذلك نحن عما في بنت بتلبس الحجاب ده مش مجرد قطعه قماش لا ده ده اعلان انتساب هي بتقول انا منتسبه لهذا الدين فاصبح التعامل معها فرع عن التعامل مع مين مع الرب جل وعلا حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الشعر ده تحلقه زي شعر العانة الشعر ده اطلقه زي شعر اللحيه الشعر ده تعمل فيه كذا الشعر ده ما تعملش فيه كذا هو انت عم بتمتثل ده شويه شعر يعني اه هو شعر في الظاهر لكن في الحقيقه شعائر اعلان انتساب يا جماعه هي ناقه صالح مش ناقه زي اي ناقه مش جمل زي اي جمل ولا هو يعني كان جمل ليه خمس ارجل جمل زي اي جمل صح لكن خدت وضعها ليه للانتساب شرف الانتساب هذه ناقة الله الكعبة مش حجر زي أي حجر ولا إيه؟ حجر وخلاص صح؟ آه هو حجر زي أي حجر آه لكن شرف لشيء إيه هو الشيء ده؟ الانتساب بيت الله وطهر بيتي فصار هذا البيت عظيما لأنه إيه؟ صار منتسبا لله عز وجل فاللي احنا عاوزين نقوله ان الحاجة بتكتسب قيمتها وبترتفع قيمتها ترتفع قيمتها في النفوس متى بانتسابها فاحنا النهارده عم بنسمع كلام ربنا مش بمجرد يعني شوية حركات كده لا هي اسمها صلاة حركات لكن هذا الأمر لأن سيدي أمرني بكده فسمعا وطاعة وأنا قلب محب وإحنا عشان كده بدأنا بالحب فطالما أنا بحب من علامات الحب إنك تكون طائع يعني استشعر كده في واحد بيدعي إن هو بيحب والدته جدا جدا جدا ماشي والدته ست بتقول له ايه اتصلت بيه وبتقول له ايه او مثلا بتنادي عليه في الصاله وتقول له ايه يا محمد قوم طفي النور او اعمل لي كوبايه شاي هو دلوقتي بيقول قصايد شعر في والدته وكل شويه على الفيس يشعر بالحب والحنان والاحضان والانام والكلام الجميل ده عشان ايه ان والدته عايشه وان والدته معاه والكلام ده طب قوم اعمل لي شاي يقول لها ايه انا بحبك بس مش هعمل لك ده اسمه ايه ان شاء الله تقول له طب طفي النور يا ابني انا مصدعه يقول لها ايه والله يا امي انا بموت فيكي بس انا هزود اللمبه تاني وهنور الصاله كمان يا ابني طفي التكييف انا ظهري اتكسر والله يا امي انا افديكي بروحي بس التكييف دلوقتي على ايه على 22 لا على 17 يا امي ده بقى بحب ده عند اي عاقل ده واحد بيحب كذاب مدعي كل يدعي واصلا بليلى كل واحد يقول لك ليلى بتحبني وليلى لا تقر لهم بذاك ليلى بتقول ولا واحد من دول اصلا فكل واحد لازم يجيب ايه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فين دليلك فين الدليل بتاعك قل ان كنتم تحبون الله تعملوا ايه بقى فاتبعوني تابعوا مين محمد صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله فأنت لازم تبقى واخد بالك ما أمر الموضوع مش من مجرد الحاجات الظاهرة اللي احنا بنتعامل معاها يعني أقول لك على حاجة حباية رز أو قطرة عصير تغني من جوع حضرتك وانت صايم النهارده نقطة مية قد القطرة كده بتاعت العين النقطة دي هتفرق معاك في حاجة لو خدتها هي نقطة حقيرة اه لكن لما سيدي أمر نهاني اللي أنا أتناولها في نهار رمضان صارت لها قيمة كبيرة ويضيع صيامي وأدخل في الوعد الوعيد للي بيفطروا في نهار رمضان الإمام القرطبي يقول عن الذين ابتلاهم الله بهذه الخصلة الدنيئة انه بيفطر في نهار رمضان يقول ايه وهو عندنا شر من الزاني والسارق وشارب الخمر بل متهم في دينه ده الإمام القرطبي في كتاب الكبائر بيقول ده متهم في دينه ده اللي اللي يكون بيفطر في نهار رمضان عيني عينك كده سبحان الله نسأل الله العفو والعافية فاللي بيحب بيطيع ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فكلام الله حياة ليك أوامر الله ونواهيه حياة بتحيي روحك قبل أن تحيي جسدك وتحيي طريق في الطريق إلى الله عز وجل زيك دايما اللي بيحب بيبقى عنده شغف أن يكون أول واحد في الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البداية تجاه بيت المقدس ثم أذن الله لهم أن يتجهوا إلى بيت الإيه؟ البيت البيت الحرام الكعبة وانت في المدينة الاثنين عكس بعض تماما ده في الجنوب وده في الشمال فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف وبيقول لهم ايه نزلت علي الآن آية آية تحويل القبلة فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام هو لسه بيقول الآية فداخل أحد الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه الآية ودول بيحبوا فيروح قايل لزميله إيه مغزه كده يقول له إيه قم نركع ركعتين تجاه بيت الحرام فنكون أول من صلى تجاه البيت ويروحوا قايمين هما الاثنين ومصليين والنبي بيتكلم لسه صلى الله عليه وسلم ليه اهل سبق النبي صلى الله عليه وسلم خلص الخطبه وبعد ما خلص كده وكلمهم كلمه كده قال ايه اجلسوا اقعدوا اقعدوا عاوزكم في ناس طلعت بره الجامع الطبيعي يعمل ايه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعي المؤدب المحترم ومستحضر النهارده ليله القدر وهو عند الايه عند الحجر عند الحجر الاسود هيعمل ايه هيروح راجع وقاعد صح لا ايه اللي حصل ابن مسعود راح قاعد في الشارع طلع راح قاعد فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن مسعود ما حملك على ذلك قال قلت اجلسوا فجلسنا انت قلت اقعدوا قعدت تقول عائشة لما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أما رأيت ابن رواحة تمام مش واخد بالك ابن رواحة فين قال قال يجلس في بيت فلان ابن فلان سمعك في الخطبة تقول اجلسوا فكان عندهم فجلس سبحان الله ايه الناس دي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد إليه المحبين هؤلاء فلذلك لما أتى إليه ثلاثة يسألون عن عبادته يقولوا بقى هو النبي بيعبد ربنا ازاي احنا عاوزين ايه نعبد زيه بقى وبتاع ونجتهد كده ثلاث شباب فتيان كده فسمعوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بقى وشايف نفسه فراح قايل ايه كأنهم تقالوها قالوا اه هو بقى بينام وبيقيم الليل ليه وغفر له ما تقدم من ذنبه شايفين يا شباب دول كانوا داخلين ايه داخلين سخنين داخلين عاوزين ايه بيقولوا لا اصل هو بينام ليه اصل ربنا غفر له ذنبه احنا هننام ما ينفعش احنا ننام بقى فاحنا هنشتغل بلا نوم وطبعا هو بيفطر كتير ليه قاعد يصوم يوم يفطر يوم ليه؟ اتغفر له ذنوبه انتوا ناويين عليه ان شاء الله وهو طبعا بيتزوج وتزوج وبتاع احنا مش هنتزوج ليه يا عم؟ اه الزواج بقى هيعطلني ويشغلني وبتاع والكلام ده كله فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ غار لانه اطوع الناس اليه الى الله عز وجل قال اما اني اخشاكم الى الله عز وجل غير اني اقوم امام واتزوج النساء واصوم وافطر صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد انه كان إيه؟ غيران صلى الله عليه وسلم ان في حد إيه؟ هيسبق ويكون طائع اكثر لله عز وجل شوفوا سيدنا ابراهيم محروم من الولد ولما يرزق قرة عين فلما بلغ معه السعي يعني بقى بيخرج بقى معاه بقى ورايح معاه والكلام ده كله وبقى بيساعده في امور حياته في الوقت ده ربنا يأمره يقول له ايه؟ اذبحه يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى والله الله اكبر على سيدنا ابراهيم بلاء شديد جدا جدا وانا قلت لكم قبل كده مين اللي كان بلاءه اشد؟ ابراهيم ام اسماعيل؟ ابراهيم بلا تردد ليه؟ لان اسماعيل سيصبر على ذبح واحد اللي هو ذبح الجسد اما ابراهيم فسيذبح في اليوم مئة مرة كل يوم يفتكر هو بيذبح ابنه والكلام ده طب انت وما كان سيدنا ابراهيم تقول طب يا رب اخنقه بلاش السكينه كده وبتاع اكسر له صابع اعضه لكن اذبحه اه هتذبحه سبحان الله بلاء شديد عشان كده ايه سيدنا ابراهيم فاتمهن اسلم اسلمت اعلى مستسلم سبحان الله كان سيدنا ابراهيم لانه كان بيحب عشان كده كان احد الشعراء يقول ايه لو قيل لي طأف النار يعني حط رجلك في الولعه أعلم أنه رضا لك أو مدني لنا من وصالك يعني ده يرضيك أو يقربني منك لقدمت رجلي نحوها فوطأت فوطئتها سرورا أني قد خطرت ببالك اللي أنا جيت على بالك فأنت أمرتني سبحان الله ده شعور الناس اللي بتحب عمر بن الخطاب في يوم من الايام جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فبيحلف كده يقول ايه وابي كان حلفان زمان في الجاهليه على على اللسان زي ما احنا كده عندنا ايه ان تلاقي واحد يقول لك والنبي هو ما يقصدش الحلفان اكتر ما هي كلمه ايه دارجه عاوز مثلا ايه يعني رغبك انك تاخد بالك وبتاع بس ايه عاوز يقول لك ايه خلي بالك بقى فيروح يقول لك والنبي فعمر بيقول ايه وابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نهى عن الحلف بغيره عبد الله يقول عمر يقول إيه فوالله ما حلفت بغير الله لا ناسيا ولا قاصدا يعني انت قاصد ماشي ولا ناسي كمان قال لك لا خلاص برمج العقل اللاواعي عنده انتهى مش كل شويه يروح ايه حالف له كده نص ساعة حلفانات يقول له إيه يا عم؟ بنسى معلش بنسى. زي في واحد كده أعرفه بيمد إيده دايما على اللي جنبه. كل شوية يروح قارص واحد. آه يروح مش عارف بتاع. فأقول له يا أخي تقيل ده. يقول لي والله سبحان الله أنا بنسى. إيدي بتاكلني. شوية يقعد في أمان الله تحس إنك رقيته كده وقريت عليه بتاع. شوية تاني إيده سخنت تاني ضارب اللي معدي عليه. حتى ولاد اخوه خافوا يعدوا من على السلم وهو معدي ليه؟ هيشتغل ايده بتسرح فلا عمر راح قال ايه؟ فوالله ما حلفت بغير الله لا ناسيا ولا ذاكرا انتهى جابر في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ايه بيشد على الايه؟ ماسك دابه كده وماسك يعني شاه كده قاعد عمال يسحبها جامد فبيشتم فلا بيشتم العبد بتاعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب احدا شوف بيقول ايه بقى فوالله ما سببته لا حرا ولا عبدا ولا طيرا ولا حيوانا انتهى لا دابه ولا حيوان ولا قال لي ما تسبش خلاص انتهى ما تسبش يا اخي ما يقصدش ده هو كان يقصد الولد الاسمر ده لكن ممكن تيجي تسب الناس كلها عارف بقى التاويلات اللي احنا ايه ممكن ايه نقولها زي الامام السبكي في يوم من الايام ماشي مع ابنه فابنه ايه شاف كلب فبيقول له يخسق كلب ابن كلب فابوه قال له ايه لا تسبه انت يعني لسانك ما ياخدش على كده قال وليس كلب ابن كلب هو كلب ابن زرافه يعني ما ابن كلب قال قصدت السب ولم تقصد الايه النسب يعني انت كنت في بالك يعني عاوز تقول لي على فكره يا ابي ده مامته كلبه كنت عاوز تقول لي كده طب ما انا عارف لا انت كنت قاصد السب عشان كده ان المؤمن ليس بفاحش ولا متفحش ما يقولش الالفاظ دي فهو على طول يقول لك لا ولا سببت اصلا ايه في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فبيقول ايه اتكلموا عن النساء والنساء بيجوا يصلوا في المسجد احيانا وكده فبيقول ايه طبعا الابواب المساجد كان باب النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مفتحه يعني في اكتر ايه من باب فبيقول لو تركنا هذا الباب للنساء ايه رايكم لو نسيب الباب ده للنساء ولم يحسم الامر احنا هنتكلم نشغله بقى بحاجه تانية ايه والموضوع انتهى سالم مولى ابي حذيفه سالم ايه كان بيقول على ابن عمر ايه بقى يقول فوالله ما دخل ابن عمر منه نافع يقول فما دخل ابن عمر منه حتى قبض ليه يا ابن عمر أيوة اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوزه للنساء هو قال ايه رايكم للنساء خلاص بقى ده يبقى للنساء عم انت هتالف هو قال والله العظيم نخش منه عادي انت لو عملت كده مفيش مشكله بس هو عنده درجه معينه من الحب عاليه جدا في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله يعني البنات لو عاوزين ينزلوا يصلوا في المسجد ما تمنعهمش أي نعم الصلاة في البيت ليهم أفضل لو لو مجرد إيه الصلاة يعني لكن لو هتنزل وإيمانها يزيد وكده ده موضوع تاني المهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بيقول لا مش تمنعوهم لو هي عاوزة تنزل تصلي سيبها تصلي فبلال ابن عبد الله بن عمر يعني جده عمر بن الخطاب بيقول ايه والله لا نمنعهن لا طبعا والله لا نمنعه كل شويه بقى ايه رايحه فين رايحه الجامع وتقعد لي بقى شويه عند ايه عند المصطبه وتقعد شويه مش عارف رايحه للترزي وشويه رايحه لل hyper وشويه مش عارف انت كنت فين كنا في الجامع في الجامع هو الجامع شافك تبقى لك ست ساعات عملت ايه صليت ركعتين وما بينهما ايه سنه ال hyper وبعدها سنه الايه الرز والدور والكلام ده كله قال والله لا نمنعهن لا طبعا نمنعهم هيتخذوه كده ايه يعني فرصة كده وده حجة وكل شوية خارجة فعبد الله بن عمر يعمل ايه يقول له أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا وتقول لنمنعهن والله ما كلمتك أبدا حتى أموت وقاطع ولده بلال حتى مات شوف شوف ال ال ال هو الحساسيه عامله ازاي اقول لك النبي قال ترد كده يبقى كلامك قدام كلام النبي صلى الله عليه وسلم والله ما اكلمك تاني ابدا في حياتك سبحان الله رقي عالي جدا كعب رضي الله عنه كان واخد دين كان مدي دين لواحد اسمه ابي حضرت مديله دين فتواعدوا ان النهارده ايه يعني يبدو ان النهارده المفروض تسد الدين فهم بيتكلموا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بيته في المسجد ايه لازق في المسجد اللي بينه وبين الايه النبي صلى الله عليه وسلم هو الستار يا دوب المدخل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم زي كده في المساجد يقول لك اوضه الامام اه كان ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم جوه سمع مين سمع النقاش فكعب يقول له فلوسي وده يقول له مش معايا دلوقتي وبتاع فقال له ايه يا كعب قال له ايه هو بيزعق دلوقتي المفترض يقول له ايه ايوه صح زي ما احنا كده في البيت كده وبتاع نعم ليه انا انا ما انا كنت بتخانق دلوقتي فانت المفترض تقبل ايه اي حاجه انا هقولها فقال له ايه لبيك يا رسول الله افصل لانه بيحب زي ما انت بتكون في عز الخناقه مع اختك وتلاقي اللي انت كاتب كتابها كده تبعت لك ايه دبدوب كده على الواتس تلاقي نفسك ايه سبحان من ايه خش اخشع قلبك وسكن فؤادك ايه يا عم الرقه اللي انت جايبها دي جبتها منين ما انت- ده بيقول لك بفصل سبحان لا ده ممكن يكون بيتكلم مع الاثنين على الواتس واحد شغال معاه جزار والتاني قلوبه دباديب فهو هو نفس الموبايل ليه بيعرف يفرق هم كانوا كده لانهم كانوا بيحبوا وكانوا بيطيعوا كترجمه للحب ده فبيقول له يا كعب قال له لبيك يا رسول الله قال له ضع وهاكوشاور له بايده كده قال له ضع هكذا يعني شطر مالك يقول له ايه طيب ان شاء الله تعال بس انت كده نحالي بقى بعيد بس عن المسجد عايزين نتكلم احنا بعيد صح ممكن يقول له كده اه طب هستخير كده يا رسول الله ان شاء الله يعني ان شاء الله هنحل الموضوع حاضر لا يقول له ايه يعني اعلى واحد فينا ممكن يعمل ايه حاضر صح وايه اللي ممكن يقوله غير حاضر لا هو عمل حاجه اعلى من كده قال له ايه قال له قد فعلت الرسول خلاص الموضوع الموضوع بقى انتهى مش لسه ها وهشوف وهروح واجي والكلام ده كله القصص دي كلها عشان كده احد الصحابه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله الرب يطلب منا القرض ربنا بيطلب منا قرض ابو الدحداح يقول له ربنا بيطلب منا قرض لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من ذا الذي يقرض الله قال نعم قال يا رسول الله لي بستان به 600 نخلة هو لك يا رسول الله ده وقف ليك يروح رايح لزوجته قاعدة في البستان بقى ايه والدحدوح قاعد عمال يلعب فيقول ايه يقول يا أم الدحداح البستان لله لو اليومين دول لو انت متجوز السيدة العفيفة الشريفة الطاهرة هتعمل لك ايه؟ ويمكن تربطك في نسمة من 600 ماذا فعل؟ على الأقل تقول له إيه؟ نص النخل لا يا جماعة الناس دي كلها اتربت تربية ذكرى الدار كان دايما أخلصهم الله بخالصة ذكرى الدار عارفة عملت إيه؟ ابنها بياكل بلح وماسك في ايده كده ايه بعض الن- الايه التمرات تروح تقول له ايه كخ كخ انها من تمر الصدقه بح يا دحدوح خلاص ما عادتش بتاعتنا يا ربي ايه الناس دي ده لو احنا مكانهم نزل كل الرطب هات البلح لا سيب بس اللي هو إيه؟ الاخضر المافخ لا تقول له لا لا خلاص خلاص سيبها سيبها سيبها ما عادش بتاعتنا كان فيه خلص بح ليه بيطيعوا يتسابقوا اختم بمشهد عجيب العجب العجاب لما حمزه مات رضي الله عنه وكان في قلب النبي له معزه خاصه حتى انه قال صلى الله عليه وسلم لم لن افجع بمثلك بعد اليوم انا مش هحزن تاني حزن زي اللي انا حزنته النهارده بيقول له انت كده خلاص باب الاحزان اتقفل معايا اللي هو الباب العالي في الاحزان لن افجع بمثلك بعد اليوم كان ليه معزه خاصه جدا حمزه ده سبحان الله حمزه من المهاجرين ولا الانصار؟ حمزه من الزقازيق حمزه منين مهاجرين ولا الانصار طب حمزه يقرب من النبي حاجه عم النبي طب عم النبي يبقى منين طب النبي من السعوديه حمزه من المهاجرين وهاجر مع النبي الى المدينه وغزوه احد كانت في المدينه فمات حمزه في احد مين قرايبه ما فيش الا ايه صفيه اخته فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى الأنصار مات منهم سبعين وسبعين واحد مجروح والدنيا صعبة جدا فكل واحد قاعد عمال يعيط على مين؟ على قريبه فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة فقال كلمة تأخذ قلب كل محب قال كلكم يبقي على قتلاه ولكن حمزة لا بواكي له حمزة محدش بيعيط له مرمي كده سبحان الله سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل وعباد بن بشر الثلاثة من سادات الأنصار يعملوا إيه؟ احنا مشغولين برضه في العزاء بتاعنا هنعمل إيه يعني؟ صح؟ لا يروحوا رايحين للنساء عندهم في البيوت يقول لهم إيه؟ والله لا تبكين على قتلاكن حتى تبكين على حمزة والله ما في عياط على أخوك ولا أبوك ولا ع- زوجك تعيطي الأول على حمزة وبعدين عاوزين يتحكموا في الدموع الدمعة اللي جاية دي طالعة لحمزة الأول تروحوا كده عند حمزة وتبكوا الأول ليه؟ طاعة لهذا القلب قلب السراج المنير ده ما ينفعش يبقى كان نفسه في حاجة وإحنا ما نعملهاش عشان كده يا جماعة اللي بيحب ربنا بصدق بيطيع ربنا اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم بيطيع النبي صلى الله عليه وسلم وما يسمحش ان في حد يجي يجرح ولا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في واحد اسمه اخطر الشراتي ولد هندي كان ماجن فاسق وهو كان شاعر لسانه سليط كان يشرب الخمر ثم إيه؟ ينشد الأشعار ويسلخ في الناس فشرب كثير من الخمر وفي شباب عرب من الشيوعيين قاعدين معاه فبدأوا بقى لما دماغه بدأت إيه خلاص مش متزنة بدأوا يسألوه أسئلة وهو- يقولوا له إيه رأيك في فلان السياسي ويروح رازعه إيه بيتين شعر قصيدة سلح عليه خلاص فرتكه يقولوا ما رايك في الشاعر فلان الفلان يروح واخده بيتين شعر ثلاثة أربعة كده يقول لهم إيه ده ده لو يعني كان موجود يبقى تلميذي فالمجرمين دول استغلوا الوضع راح واحد قال له إيه ما تقول في محمد بن عبد الله ماجن فاسق يشرب الخمر فمسك الكأس وكسره على رأسه قال يا فاسق يا بعير ألم ترى أحد مقدس ألم ترى أحد إلا هذا المقدس حتى تتكلم فيه أتظن بسبب فسقي وبعدي وشربي للخمر أني لا أغار على عرضه وتاب من يومه سبحان الله كان بيشرب الخمر ودايخ وقاعد امال يهرتل لكن اول ما جه سيره محمد على طول فده المفترض ده قلب الانسان المحب فنسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن طاعته واسال الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمه